بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إخوتي كما ذكرتكم في اللقاء الماضي أن لهذه المادة بقية هذا الذي أذيعه عليكم الآن أو تتلقونه هو بقية الشريط السابق فلو أزلت تلكم الكلمات في آخر الشريط وهذه الكلمات في أول الشريط تجد المادتين ملتصقتان تماما أحبكم في الله وهيا بنا إلى البقية الباقية
قال صلى الله عليه وسلم شهدت مع عمومتي حلف المطيبين فما أحب أن أنكثه وأن لي حمر النعم يعني كان واحد نستفيد منه بقى واقعية مش ملتزم وكانوا عاملين في الشغل عندهم مش صندوق الزمالة بقى اللي بيحطوا الفلوس في البنك لا كان على أيامنا زمان صندوق صغير كده عند المدير في الخزنة مدير المدرسة في الخزنة مدير مدرسة صح كنت مدرس زمان في الشاهد اه وكل شهر كل واحد يدفع 2 جنيه لو واحد زوجته ولدت نطلع اللي في الصندوق ويبقى رزقه خد واحد وقع رجله اتكسرت خد واحد مريض واتحجز في المستشفى خد لما يجي الواحد يلتزم يقول لا لا لا لا لا انا بقى لا هدفع ولا عايز لا ليه ادام في حاجة كنت بتعملها بجاهليتك خير ينبغي انك انت بعد الالتزام ايه تستمر على الخير تبطل ليه تبطل ليه ينبغي ان تستمر في الخير فلذلك النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم حضر حلف المطيبين ده قلنا كان الحلف ده بيقول ايه ان ينتصروا للمظلوم حتى ياتوا له بحقه او يموتوا دونه بعد الرسالة بيقول انا لا انكس هذا العهد هذا الحلف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا لو دعيت به في الإسلام لأجبت لو النهاردة عملوا حلف ده أروح تحالفوا أن ترد الفضول على أهلها وألا يظلم ظالم مظلوما كان أيضا رسول الله ما طلع عليه صلى الله عليه وسلم أميا لا يعرف القراءة ولا الكتابة قال الله وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك ما كنتش بتقرأ ولا بتكتب فكان لا يقرأ ولا يكتب ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم وكان يصل الرحم ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم ويقري الضيف ويحمل الكلب ويكسب المعدوم ويعين على نوائب الدهر وكان صلى الله عليه وآله وسلم ينتقي أصحابه في الجاهلية فكان نديمه في الجاهلية أبو بكر سبحان الله كان صاحبه في الجاهلية في الإسلام وكان أحب رجل في الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حكيم بن حزام في الجاهلية وكان حكيم بن حزام أيضا يحب رسول الله حبا جما وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرب الناس شبها وسمتا ودلا ومشيا في خطوته بإبراهيم الخليل عليه السلام تعالوا لنتوقف مع زواجه صلى الله عليه وآله وسلم من خديجة بنت خويلد لنتعلم استكرت أخت خديجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشريكه فلما قضوا السفر بقي لهم عليها شيء فجعل شريكه يأتيهم يتقاضاهم ويقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب أنت فإني أستحيي الرسول صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم خرج في تجارة لأخت خديجة بنت خويلد فلما رجعوا من السفر اتحاسبوا ففضل للرسول ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم وشريكه عندهم 200 جنيه فكان صاحبه يقول له تعال نطالبهم بالفلوس اللي لينا يا عم الرسول يقول له لا روح انت انا استحي فكان يأتي فسألوه مرة قالوا أين محمد لماذا لا يجيء معك فقال لهم قلت له فزعم أنه يستحي فذكرت ذلك لأختها خديجة فقالت ما رأيت رجلا قط أشد حياء ولا أعف ولا آمن ولا أصدق من محمد صلى الله عليه وسلم فوقع في نفس أختها خديجة خلي بالك خلي بالك أنا سامع سامع خلي بالك خلي بالك وخلي بالك خلي بالك ما تجيش قدام مراتك وتقول لها أما فلان صاحبي ده يا سلام مفيش بعد كده غاية في الأدب والطيبة محترم جدا شايلني شيل مراتك تحبه آه القلوب ضعيفة والفتنة خطافة القلوب ضعيفة والفتنة ايه خطافة هي شايفاك قاسي وغليظ وبالبنية وبالشلوت وبتقول لها عن واحد طيب وهادي ومؤدب تميل إليه ولا ما تميلش آه وخلي بالك لما تقولي له أما فلانة صاحبتي دي مفيش اتنين في الدنيا زيها سامع يا أخوي صل اللهم صل على نبينا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا ها وتحاولي تحكي له دي عملت كذا او تقولي ده شكلها كذا يحبها يتلصص ان يشوفها يكرهك عشانها هذا هو الدين يا شباب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنعت المرأة المرأة لزوجها كأنه ينظر إليها نهى فلذلك ينبغي أن تتقي الله وأن تتقي المرأة الله فلا يتكلم النساء عن النساء أمام الرجال ولا يتكلم الرجال عن الرجال أمام النساء ونسأل الله لنا ولكم العافية انظر كيف أنه لما ذكرت أخت خديجة صفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فأعجبت به خديجة وهذا شأن النساء فبعثت إليه فقالت ائت أبي فاخطبني إليه سبحان الملك شوف يا أخي الناس النظيفة نظيفة والناس المحترمة محترمة مش بعتيت له تعالى نتفاهم لا قالت له ايه ائتي ابي فاخطبني اليه يا اللي بتقول لي اقعد معاها الاول واتمشى معاها وبعدين اعرفها وبعدين اتجوز ادخل كده على مسام بيت لازم نتعرف الاول لا قال الله واتوا البيوت من ابوابها باب الزواج الولي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هديه لاصحاب الزواج العرفي اصحاب الزواج السري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما امراه انكحت نفسها بغير اذن وليها فنكاحها باطل وفي رواية فهي زانية ولو كانت سيب يعني مطلقة أو أرملة برضه لازم أبوها قل لي أبوها ميت أبوها ميت أخوها ملهاش إخوات كلهم بنات عمها مسافر مسافر يا عم الشيخ جدها مات ابنها وبعدين لازم تعمل لنا فضيحه يا عم الشيخ اه شرط الزواج الاشهار شرط الزواج ايه ان كل الدنيا تعرف ان فلان زوج فلانه شرط الزواج ولي واشهار ومهر غير كده يبقى النكاح باطل باطل باطل بعثت إليه أن ائت أبي فاخطبني إليه قد تتجرأ بعض النساء في هذا العصر وتعمل كده وهذا على خلاف هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تستأذن البكر وإذنها صماتها وإذنها إيه صماتها فدل على أن البكر المؤمنة لا تتكلم ليست بجريئة ليست بجريئة تقول لك طب ما في الإسلام عمر بن الخطاب خطب لبنته آه عمر اللي خطب لبنته مش بنته اللي راحت خطبت الرجالة اتق الله بقت أمر مشهور وعيب لا مش عيب لا يجوز لا يجوز لا يجوز أبدا أن تعرض امرأة نفسها على رجل وإلا فإنها ترخص نفسها وتطمعه فيها فلتتق الله أبدا وإنما إن كان ولا بد يأتي العرض من خارج أخوها يعرضها أبوها يعرضها أمها تعرضها لكن هي هذا يسقطها من عينه وإن تزوجها الشاهد قالت اذهب إلى أبي فاخطب إليه فقال أبوك رجل كثير المال وهو لا يفعل أبوك غني عايز واحد عنده فيلا وعربية سير ضبية وأنا فقير قالت انطلق فالقه وكلمه ثم أنا أكفيك شوف الكلام تروح انت بس كلمه وأنا وسيب علي الباقي فذكر رسول الله خديجة صلى الله عليه وسلم وكان أبوها يرغب عن أن يزوده فجاءت خديجة بعد أن كلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت إن محمد بن عبد الله يخطبني فزوجني إياه فزوجها إياه فخلقته خلقته يعني ريحته عطرته طيبته أبوها وألبسته حلة وكذلك كانوا يفعلون بالآباء فلما قيل له بعدها إنك زوجت محمدا قال ما فعلت قالت بل فعلت زوجتني محمد بن عبد الله فقال أزوج يتيم أبي طالب لا لعمري فقالت خديجة أما تستحي تسفه نفسك عند قريش إن محمدا كذا وكذا وكذا وكذا فلم تزل به حتى رضي نريد أن ننتبه على أي أساس اختارت المرأة زوجها وعلى أي أساس اختار الرجل زوجته هي اختارت رجلا صادقا أمينا حييا عفيفا لذلك أقول للآباء الأب اللي النهاردة بيجي له أخ يتقدم يقوم يقول له معاك شهادة إيه؟ يقول له معايا دبلوم كذا يقول ولي توكل عيش يا عم اللي بيوكل عيش الله مش الدبلوم الله مش الشهادة الله يعطي من يشاء يرزق من يشاء بغير حساب ومن أسباب سعة الرزق الزواج من أسباب سعة الرزق إيه؟ الزواج قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة حق على الله عونهم الناكح يريد العفاف والمكاتب يريد الأداء والمجاهد في سبيل الله فالناكح المتزوج يريد العفاف عايز يعف نفسه ويمنع نفسه من الحرام حق على الله أن يعينه قال الله وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله الشاهد أنها اختارت الطيب قال رسول الله وصل عليه صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير مشكلة مشكلة ان الشاب النهاردة يتهم بالفقر وهو معاه ألف جنيه معاه ألف جنيه ويبقى فقير كيف هذا ليس بعائل امتى يبقى فقير لما نطلب منه اوضه نوم بلا كار اه بلا كار وانتريه ومطبخ وشقه مش عارف ايه وستاير ونجف وسجاد ليه ليه ومؤخر 5000 عشان يدي المأذون 500 جنيه منين ليه هذا اسمه العضل عضل الولي ظلم لذلك أنا أقول وأرجو ألا آثم والله أن كل رجل عنده ابنته أو أخته كون امرأة هو وليها جاءها كفؤها يرضى خلقه ودينه فرده ولم يزوجه أو أعضله في المال فهو ممن يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا طبعا الشاب اللي ما اتجوزش ده يعمل ايه يزني المرأة لها شهوة زي ما الرجل له شهوة بل اقول ان بنتك مش شرط الشهوة كل امرأة نفسها يكون لها بيت العلماء يقولوا ان المرأة تحتاج الى رجل تقلق عليه محتاجة زوج تخدمه محتاجة اولاد محتاجة بيت تكون هي سيدة البيت مش قضية شهوة بس تقول دي بنتي وانا عارفها ما هي كويسة كده لا ما تعرفهاش ومش كويسة كده خالص ساعة ما يجي لك من ترضى خلقه ودينه وايه زوجه قول لي يا عم الشيخ ما معاش اقول لك عنده شقة اوضة وصالة جوزه على حصيرة ومرتبة جوزه زوجه وسعده عنده شقة أوضة وصالة أوضة وحمام من غير صالة زوجه ما معهوش يجيب حصيرة هات له أنت الحصيرة ما معهوش مقدم الشقة دي ادفع له مقدم الشقة وجوي وزوج بنتك زوج بنتك ما تعضلهاش عشان ما تجيش بعد كده تتعلق في رقبتك يوم القيامة وتقول يا رب خذ لي حقي منه لا تعذر ابنتك لا تظلمها لا تؤذيها لا تضيعها كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول وزي ما بنقول للزوجة لأهل الزوجة ما تشرطوش بنقول للشاب اللي عايز يتزوج ما تشرطش طويلة قصيرة ما تفرقش سمرة بيضة مش مهم تخينة رفيعة يا عم يلا كلها كم سنة وتموت انت وهي وربنا يصلحها لك في الجنة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ربنا سبحانه وتعالى هيصنعها لك من جديد زي ما انت عايز واحسن اصبر بامرأة دميمة حتى تصل الى الجنة القضية لما نيجي نتزوج لله يا شباب ما بتفرقش بقى هي شكلها ايه ولا معاها ايه مش موضوعنا هي عندها دين ولا لا فاظهر ها بذات الدين يجي الشيخ احمد يتجوز النهارده ربنا يهديه الشيخ احمد ده والله ويهدي المسلمين والمسلمات ها عايز يتزوج شروطك ايه يا عم الشيخ يقول الدين المهم انها تكون ايه ذات دين وايه كمان يعني ما فيش مانع انها تكون جميلة شوية عشان تخلي الواحد يقدر يغض بصره برضه يعني اه حصلت الوقعة دي كتير كتير من الشباب اي زوج روح للأخت فلانة ما شاء الله لا قوة إلا بالله صوامة قوامة تالية للقرآن دين ما فيش بعد كده يروح ويرجع لا أصلا أنا م- قلبي ما انشرحش ليه أصلا سمرة شوية أنت مش قلت عايز الدين أدي دين أهو يبقى في الحالة دي نحن أصحاب أهواء ولسنا أصحاب ديانة لو اهل ديانة اخد دي واقول يا رب دي لاجلك ابتغي بها رضاك فادخلني بها الجنة تدخل بها الجنة وانتهت القضية لما في الجنة بقى هتبقى سمرة هتبقى بيضة هتبقى تخينة هتبقى رفيعة لا لا هتبقى حاجة ما تتوصفش ما تشافتش قبل كده ما لا عين ها رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي بس قل لي والنسوان كمان آه بس تصبر لحد ما توصل لحد الجنة لكن المشكلة ان احنا ما بنصبرش يبقى في المرأة إذا أردنا أن نزوجها نختار رجل إيه؟ ذو دين وإذا أردنا أن نزوج الرجل نختار امرأة ذات ذات دين فيكون مع الدين إذا كان مع الدين الأصل الطيب والمعدن الطاهر رأيت العجائب سبحان الله خديجة بنت خويلد كانت من معدن طيب زي ما بيقولوا عندنا في الفلاحين بقى مقصلة بنت ناس والنبي محمد ما صلي عليه كذلك الرسول بيقول ايه ما صلي عليه صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجد الناس معادن تجد الناس ايه معادن كمعادن الذهب والفضه تجد الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا الشاهد الأولاني الناس معادن معادن زي معادن الذهب والفضة والموضوع ده اتكلمنا عنه في الأول لما اتكلمنا عن نسب النبي ما صلي عليه صلى الله عليه وسلم فلما تروح تتزوج دور على واحدة بنت ناس يعني أصولها محترمة معروفة بنت مين ابن مين ابن مين الناس دول عيلة مشهور عنها ان دي عيلة طيبة عيلة محترمة عارف لما تتزوج بنت الأصول اللي أصلها طيب مش شرط اللي أصله طيب ده اللي هو أبوها ده يعني يبقى ملتحي مش شرط مش شرط مش شرط خالص عشان كده الرسول قال ايه خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا إيه؟ فقهوا هم مش خيارنا في الإسلام لكن هم خيارنا في الجاهلية الناس الأصول الطيبة دي أصلهم طيب ساعة هي ما تيجي تغلط فيك وتاخدها وتروح لأبوها تقول له بنتك عملت كذا يقول أعوذ بالله ليه يا بنتي احنا ربناك على كده انت شفتي امك عملت كده جدتك عمرها عملت كده ويقوم يضربها ويأدبها قدامك ويقول لك معلش يا ابني حقك عليا راسك ابوسها ويوصلها لك لحد البيت وامها تفضل تصدق تقول لك يا ابني والله احنا مكسوفين منك احنا مش عارفين نقول ايه ما نعرفش جابت الكلام ده منين بس انت برضه اللي غلطان انت قدمت ربيها لكن لما تبقى بقى من بيت تعبان وتروح تشتكي يا ويلك ابوها يقول لك طب وايه يعني طب وفيها ايه يا عم انت مش هديتها كده ليه وما تقول لها اقعدي ما تروحيش معاه اما يتربى اقعدي وانا جوزك سيد سيد اه وهنا نقول انت اللي جبته لنفسك لانك ما تزوجتش من بيت محترم لما تتزوج من بيت الام هي اللي ممشيه الامور في البيت زوجتك في البيت عايزة اه عايزة تعمل بيتك زي بيت ابوها ابوها كان مؤدب بيسمع الكلام عايزاك انت كمان تبقى كده ما تقدرش البيت يخرب وتطلق ولما نيجي نقول لك طلقها تقول اه انا كلت ايه يشرب عليه مي اطلقها تاخد الفرش وخسرت 10000 جنيه ما ينفعش ما هو انت اللي غلطت وعشان كده لازم تدفع ثمن غلطك فلذلك لما تيجي تدور على امرأة تتزوجها تبحث عن بنت الأصول اثنين الدينة كريمة الأصل والعنصر الدينة اثنين ثلاثة الولود ازاي تعرف انها ولود ان يبقى امهاتها مشهورات بكثرة الولد لما تروح تتزوج بنت من بيت في بنت وولد مفيش غيرهم امها قالت بس بنت وولد وخلاص البنت هتطلع تقول ايه بنت وولد وخلاص تقدر تجيب اكتر من كده اه ولذلك اقول الرسول قال كده تزوجوا الودود تزوجوا الايه الودود الولود فاني مباهن بكم الامم يوم القيامه نسينا كلمه ال- او الودود دي بقى الشرط الرابع الودود الهادئه الحنون التي تحب بصدق طب اعرفها ازاي عايزك لما تدخل البيت احنا كده رحنا بعيد ما هم المتجوزين دول مش مستفيدين حاجة ولا يمكن ربنا ي- يكرمك تاني ما احنا شاطرين في الكلام قوي صلي على الرسول صلي صلى الله عليه وسلم لما تروح البيت تخطب انا بقول بقى للناس الكبار اللي متجوزين عشان يقولوا لاولادهم ما تبقاش كل عينك انك باصص لها عايز تشوف عينيها لونها ايه تخينه ولا رفيعه كل همك على عينيها لا ده انا عايزك تلاحظ وانت داخل البيت ريحته نظيف ولا لا مرتب ولا لا الاحترام المقابله مقابله الاب ومقابله الام فيها ود ولا لا الكرم في الحاجات اللي دخلت لك المعلقه مصديه الصينيه محرفه الكوبايه مدلدقه لازم تخلي بالك لان هي دي اللي هتروح بيتك الصفات دي اللي هتروح بيتك لازم تخلي بالك اختها بتشيل الستاره كده وت... وتبص عليك خلي بالك لما اخوها الصغير دخل جري هي عملت ايه ولد امشي اطلع بره يبقى هتتجوز راجل ولا خدته كده على رجلها و- والولد نام واست... دي الودود لما مامتها ايه دي تلاقيها من بره او خبطت على الباب نطت جري كده وفتحت وجريت ولا قامت بهدوء وخرجت وما سمعتش انت صوتها وهي بره هي دي الودود لما ابوها قال لها خلقها كده مش عايز اكمل بقى انت لازم تخلي بالك وانت قاعد هناك من كل صغيرة وكبير عشان تكتشف البيت اخوها ده هيبقى خال اولادك وابوها ده جد اولادك وامها دي جدة اولادك واختها دي خالة اولادك لازم تعرف العيله واحد يقول لك انا هتجوزها انا مالي ومال عيلتها لا انت بتتجوزها وبتتجوز عيلتها خلي بالك لو بيوتنا اتبنت على كده لو بيوتنا اتبنت على الصدق والاخلاص ده وكل واحد نقى اللي من ثوبه ساعتها هتبقى الامور سهله وتطلع بيوت نظيفه لما تزوج رسول الله ما صلي عليه خديجه بنت الاصول الودود لما رجع فقال زملوني زملوني قالت والله ها لا يخزيك الله ابدا لما ترجع البيت بتزفزف زي ما بيقولوا مش قادر تمسك نفسك تميل عليك مالك في ايه و- و- وتبكي وتبقى حنينه حنيتها دي اهم من كل حاجه صح ايوه مقابلتها دي اهم من كل حاجه ما جاش رسول الله ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم يقول زميلوني زميلوني قالت له ما قلنا لك ما تروحش الجبل انت اللي روح لا وانما قال والله يا لا يخزيك الله ابدا انك لا تصل الرحم و و و وذكرت فيه صفات الخير قالت لا لا ربنا مش هيضيعك ابدا لما تقول لها انا رحت عند الدكتور وقال لي الكلى تعبانه تقول لك لا ما تخافش انت الحمد لله بتتصدق كتير ابدا والله عمر ربنا ما يمرضك فلعلها بصدقها الله يشفيك من اقسم على الله فابره نعم فلذلك حين تتزوج الودود الولود فقد كسبت حسنة الدنيا أكتفي على هذا المقدار والحمد لله رب العالمين قل سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إليك إليك